بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية حياكم الله أهلا وسهلا
مشاهدينا الكرام تكلمنا في الحلقات الماضية عن الصهيونية وقلنا بأنها هي فكرة وحركة سياسية غير قانونية تأخذ طراز ديني يعني هدفها تجميع شتات اليهود من جميع الأرض ليعيشوا وليستوطنوا في فلسطين بعد تهجير أهل فلسطين منها وقلنا بأن الصهيونية أيضا هي يعني أيديولوجية يمكن أن يعتنقها حتى ولو غير اليهودي وتكلمنا أيضا عن نشأتها وعن أهم مبادئها ومواضيع كثيرة جدا تكلمنا عنها في الحلقات الماضية لكن احنا وصلنا عند عند نقطة مهمة جدا ألا وهي كيف ظهرت الصهيونية في الغرب المسيحي وكيف تعدى أثرها إلى عالمنا الإسلامي وما هو السبيل إلى مواجهة الصهيونية العالمية وعلشان يعني نكون محددين في الإجابة وتكون المسألة واضحة هتوجه لفضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس بهذا السؤال وصلنا دكتور في البداية عاوز أسأل حضرتك عن علاقة الصهيونية والاستعمار
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه القضيتان يعني مرتبطتان الاستع... آه علاقة الصهيونية بالاستعمار أو الإمبريالية من جانب نعم والصهيونية في الغرب التي ذكرتها أو الصهيونية المسيحية كما تسمى آه من جانب آخر ولكن حتى إن شاء الله نقدم شيئا مفيدا للمشاهد الكريم بداية نتكلم عن الشق الأول أو الجزء الأول إن شاء الله من حديث اليوم وهو علاقة الصهيونية بالإمبريالية أو الاستعمار الإمبريالية أو الاستعمار دي يعني حركة يقوم بها شعب للسيطرة على شعب آخر يبقى الإمبريالية أو الاستعمار حركة يقوم بها شعب للسيطرة على شعب على شعب آخر نعم من خلال وسائل معينة ما هي هذه الوسائل؟ أولا في وسائل عسكرية احتلال الأراضي والبلدان زي ما كانت مصر محتلة من قبل الإنجليز لبنان وسوريا من قبل الفرنسيين إلى آخره وسيطرة أو احتلال اقتصادي عن طريق استنزاف موارد دولة أو شعب بعينه استغلال الأيدي العاملة في هذا الشعب أو استغلال هذا الشعب بحيث تصبح بلاده سوقا للمنتجات الدولة التي تتحكم فيه يبقى آه إما وسيلة سيطرة عسكرية أو وسيلة سيطرة اقتصادية أو وسيلة سيطرة سياسية وذلك عن طريق التحكم في القرارات السياسية التي تتخذها دولة آآ آآ نتيجة ضغوط مالية تحكمية إلى بأي شكل من الأشكال المهم ألا يصدر قرار سياسي في هذه الدولة أو تلك إلا بتأثير من دولة معينة أو جهة معينة الأسلوب أو الوسيلة الرابعة للاستعمار هي الاستعمار الثقافي الاستعمار الثقافي أن هو أفكار معينة يسيطرون بها تسيطر بها دولة زي ما حصل في السيطرة الشيوعية الفكر الشيوعي وسيطروا على كثير من دول أمريكا الجنوبية وبعض البلدان دي وسيلة من وسائل السيطرة هنا لو نظرنا إلى الصهيونية وهذه الوسائل الأربعة وجدنا أنها استطاعت أن تسيطر أو تستغل وسيلة السيطرة العسكرية على فلسطين عن طريق احتلال الأراضي وسيلة السيطرة الاقتصادية النهاردة يعني الشعب الفلسطيني مخنوق اقتصاديا عن طريق التحكم الإسرائيلي الصهيوني في مقدرات هذا الشعب لا يقدروا يصدروا ولا يستوردوا وحتى الضرائب اللي المفروض بياخدوها على اللي بيصدروه عن طريق إسرائيل أكثر من ذلك العملة يعني أنا بستغرب إخواننا في حماس وغيره وعايزين نستقلوا ولعلوا ولعلوا وهم بيتعاملوا بالشكل الإسرائيلي لغاية دلوقتي فسيطرة اقتصادية موجود سيطرة عسكرية سيطرة اقتصادية موجود سيطرة سياسية السلطة الفلسطينية تتحرك بأوامر من إسرائيل يعني الحاجة الوحيدة اللي فشلت فيها إسرائيل والحمد لله لغاية دلوقتي هي السيطرة الثقافية على الشعب الفلسطيني ما هي وجوه التشابه بين الصهيونية بشكل عام وبين الإمبريالية أو الاستعمار أولا تمديد الفكرة القومية الاستعمار قام في الأساس على أنه أرقى وأن هو من من عجينة تختلف عن عجينة الدول الأخرى فشرع لنفسه أو أوجد لنفسه الحق في استعمار الدول المتخلفة أو الأقل منه نعم.
فهنا تمجيد الفكرة القومية ده موجود عند ألمانيا عند إيطاليا عند إنجلترا عند فرنسا عند أمريكا الدول المستعمرة تمجد الفكرة القومية والصهيونية تمجد الفكرة آه القومية ده قسم مشترك قسم مشترك نعم.
نعم. أيضا العنصر المميز العنصر المميز الذي ينتمي إليه هذا الشعب أباح له أن يستعمر الشعوب الأخرى وهذا موجود في آه، آه، آه، الصهيونية التي آه، آمنت بمبدأ يبقى أنا عندي رقم واحد تمجيد الفكرة الفكرة القومية القومية يعني نعم حاجة العنصر المميز نعم آه، ثالث حاجة ربط الدول الاستعمارية حاضرها بماضيها القديم مهم.
الدول الاستعمارية بتربط احنا لو شفنا مثلا في الحملات الصليبية ربطوا الماضي ال- الصليبي الذي كان في فلسطين نعم.
بالحاضر آنذاك يعني عملية استغلال الماضي لتنفيذ سياسات وأهداف معينة في الحاضر وهذا ما بتفعله الصهيونية ربط الماضي القديم اللي موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس عند اليهود كما بيناه من قبل بتطبيق ذلك أو بالحاضر الذي يطالبون فيه بتجميع اليهود آه، في فلسطين آه، أيضا جميع الدول الاستعمارية أعطت لنفسها الحق في إنشاء مستعمرات في غير أراضيها مم. مم. مم.
ده احنا عندنا لغاية دلوقتي النهاردة آه، آه، إنجلترا بتحتل آه، آه، جزيرة فوكلاند اللي تبع الأرجنتين مم.
مستعمرة إنجليزية شوف الأرجنتين فين في أمريكا الجنوبية وإنجلترا فين ولا زالت إلى لكن الآن.
إنجلترا نعم.
ما زالت حتى هذه اللحظة مش عايزة تنسى أنها كانت دولة استعمارية مم.
فإذا التشابه بين الصهيونية والاستعمار يتمثل في إقامة مستعمرات على غير أراضي هذه آه، آه، الدول مم.
في آه، آه، قضية مهمة جدا جدا الدول الاستعمارية لجأت إلى تفريغ الدول التي استعمرتها ثقافية لا تفريغها من أهاليها ازاي تهجير أمريكا عملت إيه مع الهنود الحمر اه اه تهجير هجرتهم تمام تمام تفريغ مم.
مش تهجير بس تفريغ امريكا من اهلها الاصليين الهود الحمر واستجلبت البيض حطتهم مكانهم مم. مم.
ده اللي بيحصل في ايه في فلسطين ان عمليه تفريغ فلسطين من الفلسطينيين سواء عن طريق آه، آه، ما حدث في 48 من آه، آه، مذابح لارهاب الفلسطينيين لل- للهجره من فلسطين او ما نراه الان من حكايه دوله يهوديه مم.
طب دوله لو اقرينا بدوله ده- يهوديه يبقى اذا العرب الم- المليون يتركوا اللي موجودين الفلسطينيين.
المليون المليون اللي موجودين جوه آه.
ما لهمش مكان مم.
ده احنا دوله يهوديه يا تبقوا يهود يا تفضلوا شوفوا لكم مكان تاني مم.
فعمليه التفريغ آه، آه، آه، آه، ش- آه، صفه متشابهه او قاسم مشترك زي ما حضرتك قلت ما بين الدول الاستعماريه وبين الصهيونيه، قاسم اخر هو استعباد السكان.
مم.
الفلسطيني مستعبد تتحكم اسرائيل وشفنا في حصار غزه، في الكهرباء، في الميه، في ال- الخدمات الطبيه، في الادويه، ده استعباد. وده اللي حصل في جنوب افريقيا. لما انجلترا احتلت او البيض احتلوا جنوب افريقيا كانوا مستعبدينهم والابارتهيد او ال- ال- التمييز العنصري اللي كان بيفصل تمام كان يكتب لك على المحلات ممنوع دخول الكلاب والسود يا في جنوب افريقيا النهارده في احياء معينه واماكن معينه ما قدرش يدخلوها الع... ده ال... ال... ال... يا اخي لا ما قدروش يدخلوا الحرم القدسي الا بشروط معينه صحيح صحيح ففي يعني تمييز وفصل جدار فاصل كل دي وسائل استعمارية آه، آه، موجودة أو بتطبقها آه، ده غير طبعا النواحي الاقتصاديه وان ال- الضفه الغربيه وغزه بتعتمد على المنتجات الاسرائيليه كل هذا يتشابه تماما مع آه، الاستعمار يعني لو ذكرناهم مرة تانية سريعة جدا على حسب كلام حضرتك نقول ان العلاقة بين الصهيونية والاستعمار تتركز في اهم النقاط التالية اللي هو تمجيد الفكرة القومية نعم.
العنصرية والتمييز نعم.
آه، آه، ربط الماضي بالحاضر لهذه الدول نعم.
آه، اعطائهم آه، الحق في الاستعمار وتفريغ اهل الارض من هذه الارض واستعبادها والاستعباد نعم نعم.
يعني لو شاف في حاجات ايديولوجيه أو حاجات فكريه نعم زي ال- ال- ال- العنصر والناحيه القوميه والربط الماضي بالحاضر وفي حاجات زي ما بيقولوا هم براجماتيه او واقعيه او عمليه طيب آه.
انا لو آه، يعني طلبت من حضرتك دلوقتي تقول لي طيب آه، انا عاوز اعرف السبب الحقيقي في دعم بريطانيا للحركة الصهيونية
ده يعني مسألة آه أنا أقول لك مثلا أنا آه في خطاب أرسله هيرتزل ل آه رودس ده أحد آه آه الذين آه أوصوا أو عملوا على إقامة إسرائيل في فلسطين بدءا من وعد بلفور بيقول له إيه هيرتزل؟ بيقول له برنامجي هو برنامج استعماري إن على الصهاينة النص أهو برنامجي هو برنامج استعماري إن على الصهاينة أن يقيموا في فلسطين نقطة متقدمة للحضارة لمواجهة البربرية البربرية العربية الإسلامية نعم نعم وجزءا من متراث قلعة أوروبا ضد آسيا ضد اسيا ضد آسيا آه.
نعم ومركزا للثقافة الغربية مم.
مش أنا اللي بقول ده كلامهم ده انا بيقول له برنامجي استعماري اه برنامجي هو برنامج استعماري وبريطانيا في ذلك الوقت في آه، آه، آه، بدايه القرن العشرين كانت هي أمريكا النهاردة.
الامبراطوريه التي صحيح، لا تغيب عنها صحيح، الشمس زي ما صحيح.
احنا عارفين نعم.
فاذا ده في ما فيش اكتر من كده آه، لذلك كانت بريطانيا حريصه على ان تبدا بوعد بلفور ثم من وعد بلفور في 15 الى آه، الانتداب في 48 آه، مهدت مهدت بريطانيا من اجل قيام اسرائيل وسلمت اسرائيل في غفله كده راحت انهت الانتداب في في دقائق وساعات وكان طبعا اسرائيل عارفه مسبقا ب- ب- بهذا الموعد وتمكنت من بسط السيطره دخلنا الحرب الخاسره في 48 وتمكنت من اسرائيل فليس هناك وليه في أدي- دليل اخر اتفضل في حرب 56 الحرب 56 كانت مع مين؟ بريطانيا دولة استعمارية نعم.
وفرنسا دولة استعمارية ضد مصر مين اللي انضم لهم؟
اليهود انضم لهم اسرائيل بعد نعم.
قيامها نعم.
في يعني انا انضم لمين؟ البلطجي بينضم للبلطجيه طول عمر البلطجي ما هينضم للشرفاء لا فالدولة اسرائيل استعماريه تنضم للدول الاستعماريه نعم.
لان ده كان مشروع استعماري آه، آه، ضد مصر واقدر اقول لفضيله الدكتور ان هو آه، بكلامهم ده يعتبروا ضربوا عصفورين بحجر واحد آه، يعتبروا آه، تخلصوا من اليهود ومشاكلهم في الدول الاوروبيه ويكون لهم حليف استراتيجي في المنطقه العربيه وتكون زي السرطان بين العرب وهو الدور اللي بيأديه اليهود لغايه النهارده اللي بتأديه اسرائيل لغايه النهارده بتحقق اهداف الغرب في المنطقه العربيه بتهدد كل المنطقه العربيه والاسلاميه بما فيها ايران بتهددهم اسرائيل و- يعني هي بتقوم ال- العميل للغرب وبتقوم يعني نيابه عن الغرب بتحقيق اهداف الغرب عايز إيه برضه اقول عشان يعني خلينا آه، آه، رجاء جارودي بيقول ايه الصهيونيه ظاهره استعماريه بحته برضه شوف انا لغايه دلوقتي ما بستشهدش بكلامنا احنا باساتذتنا بعلمائنا لا انا بجيب الناس اللي درست الصهيونيه من غير العرب والمسلمين لكن الظاهر- الصهيونيه ظاهره استعماريه بحته تختفي في ص... في ثوب اسطوره لاهوتيه يعني دينيه واحنا عارفين طبعا اتكلمنا نعم، نعم.
عن هذا الاختفاء في آه، طريق آه، ال- ال- اسطوره ارض الميعاد والشعب المختار آه، الى اخره طيب انا عاوز من خلال كلام رجاء جارودي اقول كلمه او اسال سؤال او اتفضل.
احط علامه استفهام في هذه النقطه تحديدا هل استطيع ان اقول بكل ثقه بان الحركه اليهوديه ليست نتاج يهودي محض
الحركه الصهيونيه نعم الحركة الصهيونية هي نتاج مسيحي غربي قبل أن تكون نتاج يهودي آه، آه، معاصر نتاج, نتاج مسيحي غربي غربي نعم قبل أن تكون يعني الصهيونية الحديثة لو تكلمنا وقلنا لا أنا أتكلم من بداية ما النشأة احنا قلنا آه.
اتكلمنا عن النشيطة على أيام هتلر في أواخر القرن التاسع عشر مم.
لا ده أنا عندي صهيونية غير يهودية نادت بتوطين اليهود وعودتهم تحقيقا لنبوءات الكتاب المقدس والعودة إلى فلسطين أرض الميعاد في القرن السادس عشر اللي هي اللي هي الصهيونية المسيحية اللي هنتكلم عنها آه، آه، بعد قليل طيب قبل ما تتكلم قبل عنها ما ننتقل للنقطة ديت لأن ربما يطول فيها الحديث آه، برضو أنا عايز آه، أذكر المشاهد أو أؤكد للمشاهد الكريم على الارتباط السري أو ال- العلاقة الوطيدة، الحميمية نعم. نعم.
الوطيدة بين الاستعمار الاستعمار والصهيونية.
وبين الصهيونية تمام
أولا إسرائيل قامت في ح- أحضان أكبر دولة استعمارية في ذلك الوقت وهي بريطانيا.
بريطانيا نعم.
بدءا من وعد بلفور كما ذكرنا نعم ثم الدعم غير المحدود من جميع الدول الاستعمارية لإسرائيل قبل أيامها وفي قيامها ولغاية النهاردة ورين مين اللي بيدعمها النهارده أمريكا غير امريكا كل الغرب والغرب كله كان دول استعماريه ما يغركش التصريحات الرنانه اللي احنا بنسمعها طب لو انتوا صحيح بتأيدوا القضيه العربيه والعرب طب ما تلزموا اسرائيل بتنفيذ قرارات الامم المتحده قرار التقسيم في 48 قرار عوده اللاجئين في 48 ب- بعد 48 آه، آه، قرارات 67 لا انما انت خد آه، الغرب ينادي الاتحاد الاوروبي بدوله فلسطينيه طب وبعدين وإن كانت النهارده أمريكا اللي بتنادي صراحة أنا آه، يعني آه، آه، بتتولى حماية إسرائيل داخليا وخارجيا يا- يعني تنادي بذلك عزيزي، الدولة الوحيدة شوف.
تنادي بذلك صراحة آه، احنا حاليا هي تبادل ادوار يا استاذ احمد يعني حاليا اللي في الصوره مين؟ اللي في الصوره امريكا قبلها مثلا كانت بريطانيا بريطانيا.
قبلها او او كانت معاها كمان فرنسا تبادل ادوار تبادل ادوار يعني ما يغرقش ان امريكا يبقى الباقي انصرف عن اسرائيل لا طبعا.
لا لا, لا لكن بيبقى فيه واحده آه، آه، بارزه ده اكثر الطب بروزا الطب اه, الطب اللي بيتكلم او اللي في الصوره آه، نعم.
قال له زي ما بيقولوا في وش المدفع واخد بالك حسب قوتها ما احنا قلنا بريطانيا زمان كانت هي القوة العظمى آه، آه.
النهارده أمريكا هي القوة العظمى انما التانيين بيلعبوا نفس الدور بس على حسب قوتهم قلت قوتهم عن الاول انما المانيا بتأيد ايطاليا بتأيد فرنسا بتأيد أه، الاتحاد الاوروبي كله بيأيد بغض النظر عن التصريحات اللي بنسمعها آه، ايضا من الادله على آه، استخدام اسرائيل كمحلب للاستعمار الغربي ادينا زي ما قلنا في ايه في زي ما شفنا في حرب 56 زي ما شفنا في تهديد ايران واي ضربه ستاتي آه، آه، الى ايران ستكون من جانب اسرائيل. قد تكون بمساعده او في دعم لوجستي غيره الى اخره من بعض الدول العربيه لكن الاسلحه والتنفيذ والانطلاق هيكون من من اسرائيل آه، آه، ضد آه، ايران ومهما كانت ايران ومهما يقال ومهما في النهايه يقولون لا اله الا الله محمد رسول انا اول واحد لو ضربت ايران وعندي استعداد هدافع عن- عن ايران باي وسيله هدافع عن ايران لانهم دوله مسلمه بغض النظر عن آه، اختلاف آه، المذهب. ايضا آه، تأييد الدول الاستعماريه في المحافل الدوليه. نيجي النهارده مش قادرين نوصل لقرار إدا- ادانه مجرد قرار ادانه الأمم المتحدة لا لضرب نعم.
غزه صحيح.
ولا ل- صحيح.
ل- ل- لاستحلال الارض ولا لكذا ولا قرار ادانه لا هيقدم ولا هيأخر يعني قرار ادانه لن يلزم اسرائيل بشيء لكن مع هذا مره امريكا آه، آه، فيتو مره مش عارف ما- آه، مين بيقسموا بقول لك الادوار لان كل احنا واحد- قلنا فضيله الدكتور يمكن ذكرت لحضرتك مره في حلقه من الحلقات عن الصهيونيه وقلنا ان هم بيشبهوا نفسهم باله الهند فيشنو نعم.
اللي هو ليه 100 يد هم نعم.
بيعتبروا ان لهم ايادي كتيره جدا آه، في كل حكومات العالم تقريبا تتكلم بلسانهم وتوطد لمصالحهم اينما كانوا نعم.
آه، وكذلك اكيد لهم آه، ايادي في ال- الامم المتحده في مراكز صناعه القرار في امريكا في غالب دول العالم والهيئات ال- الرسميه العالميه. طيب استاذنا دكتور زي ما حضرتك ذكرت الان آه، في معرض هذا الحديث عن الصهيونيه المسيحيه.
نعم.
احنا النهارده بنسمع عن كلمه الصهيونيه المسيحيه نعم.
او عن التحالف المقدس بين آه، اليهوديه والمسيحيين قصه هذا الامر ايه لكن انا قبل ما اعرف القصه عاوز اعرف معنى كلمه صهيونية مسيحية نعم آه، بداية عشان برضو لأن احنا يعني قل- عشان اخواننا الأقباط في مصر ما يفهموش المسألة غلط آه، لما نقول صهيونية مسيحية لابد أن يدرك الجميع أنها المعني بالصهيونية المسيحية المسيحيين في الغرب نعم لا علاقة بالكنيسة المصرية بالكنيسة المصرية ب- بما سأتكلم عنه الآن آه، آه، لأن المذهب مختلف تماما والإيمان مختلف تماما والاعتقاد مختلف تماما بل للأنبا شنودة مواقف وطنية تشهد ي- ي- يعني آه، مشهودة له آه، يمكن آه، أفضل من كثير من آه، آه، يعني حضرتك عاوز تؤكد في بداية هذا الكلام نعم.
تقول إن ما فيش عندنا في مصر صهيونية مسيحية هاجي لك بقى خليها ما لا تسبق الاحداث لكن طيب.
طيب. انا بقول أنا بطمن عندما بس.
اتكلم لا على المستوى الرسمي لا يوجد لا يوجد اه, آه.
آه. اما كون ان اجد بعض الاشخاص آه.
آه آه آه، هذا لا, لا, لا يعيب المسيحيه المصر المسيحيين في م- او الم- الكنيسه الأرثوذكس- الارثوذكسيه في مصر يعني لما وجود اشخاص معينين في مصر أو طيب علشان خاطر برضو أفهم آه.
المسألة واحدة واحدة طيب خلينا كده نرجع إيه بقى.
نقطة نقطة عاوز أعرف يعني إيه مسيحية صهيونية آه، آه، يعني احنا اتفقنا لما عرفنا الصهيونية حركة استعمارية تهدف إلى تجميع اليهود في فلسطين مستغلة لو تفكر لما عرفنا الصهيونية نعم إيه آه، آه، آه، آه، الدين أو بعض ال- ال- الأمور الدينية لتحقيق هذا تعال بقى نرجع نشوف القواعد أو التي بنيت عليها الصهيونية المسيحية أي الصهيونية في الغرب قبل أن يبدأ اليهود بالمطالبة باستيطان فلسطين اللي هي الجذور التاريخية بناء على ضوء ايه التعريف اللي انا قلته ان نعم.
الحركه الاستعماريه تهدف الى تجميع اليهود في فلسطين وتستغل الكتاب المقدس يعني نقول هي حركة داعمة لليهود حركه داعمه لليهود مطالبه باستعمار فلسطين على ايدي اليهود قبل ان يطالب اليهود باستعمار فلسطين يعني لما أقول مسيحي متصهين يبقى هو ده المعنى نعم تمام بعد كده آه، آه، في قواعد معينه قامت عليها هذه الحركه قبل ما نأرخ ليها نقول قامت امتى وسببها ايه ما هي هذه القواعد ان اليهود هم شعب الله المختار
اللي هي العنصرية والتمييز اول شيء اليهود شعب الله المختار نعم وهم الأمة المفضلة بين كل الأمم أول قاعدة عند آه، آه، آه، الصهيونية تمام المسيحية تمام آه، تاني شيء هناك ميثاق إلهي يربط اليهود بالأرض المقدسة بالعودة للأرض نعم آه. يبقى أمة مفضلة في وعد إلهي أو ميثاق إلهي يربط بين اليهود والأرض المقدسة آه، ثالث حاجة ربط الإيمان آه، في طبعا إيمان مسيحي بأن المسيح عليه السلام سيقوم آه، آه، يعود مرة أخرى ويقيم دولة آه، آه، في آه، اه ما علشان برضو افهم آه.
بس احتدي شويه يعني حضرتك النقطه اللي بتقولها رقم ثلاثة هي دي اللي تؤكد على موضوع الاختيار والعوده والعلاقه بين المسيحيين واليهود في المساله نعم مم.
في نقطة خاصة بالمسيحيين يعني النقطتين اللي فاتوا دول الوعد اه والاختيار ما انا كنت اقول ايه العلاقه بين دول والمسيحيين لا ما هو الكتاب المقدس واحد مم.
ما هو المسيح بيؤمن بالعهد الجديد اللي اتكلمنا عليه اللي هو الاناجيل والعهد القديم اللي هو التوراه خلاص فده جزء من ايمانه يبقى مشترك بينه وبين اليهود في الصهيونيه العنصرين دول إيه، الاختيار.
الأمة- الاختيار والوعد بالارض والوعد بالارض تمام لكن في عنصر ثالث او قاعده ثالثه اللي هي؟
خاصه بالمسيحيين بس في الايمان المسيحي ان المسيح عليه السلام بعد ما يعود اليهود الى فلسطين بعد ما تتم عوده مم.
ال- آه، آه، الم- آه، هناك الملك الالفي يعني ال- بعد ألف سنه ها تقوم القيامه ويظهر المسيح فده ايمان او فكره مسيحيه بحته يعني هما بيقولوا اعاده الاعتبار لليهود آه، آه، ليسارع او آه، مقدمه, مقدمة لظهور مقدمه المسيح او تمهيد لظهور قيام المسيح دولة نعم لليهود في فلسطين هو مقدمة لظهور المسيح عليه السلام جميل كده يبقى دي الثلاث قواعد اللي بنيت عليها ال ال الأصل كان في الغرب إيه في إنجلترا وأمريكا والبلاد دي كلها وألمانيا كان أي كنيسة الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكيه نعم كانت نعم.
هذه التي تعتنق هذا الامر لا ده م- الكنيسه الك- الك- الك- الكنيسه الكاثوليكيه كانت لا تؤمن بهذا آه، نوضح.
والكنيسه اللي عندنا المصريه الارثوذكسيه لا تؤمن بهذا يبقى عند البروتستانت لا لا لسه ما ظهرش ما كانش فيه بروتستانت الكنيسه الكاثوليكيه حصل فيها ثوره حركه اصلاحيه حركه احتجاجيه على يد مين مارتن لوثر سنه 1500 مم.
آه، حاجه و30 اللي هو زعيم الاصلاح في اوروبا زعيم الاصلاح في اوروبا خم- نعم.
1523 تمام مم.
1500 23 23.
نعم يعني اذا الاصل في الكنيسه الكاثوليكيه بان زي الكنيسه الارثوذكسيه عندنا نعم ان ما يسمى بالامه اليهوديه انتهت وان ربنا طردهم من فلسطين عقابا على اللي عملوه في المسيح ما فيش حاجه بقى اسمها عوده ولا دوله في فلسطين ولا ولا الى اخره فجه مارتن لوثر قام بالحركه الاصلاحيه بتاعته دي وعمل كتاب سماه المسيح ولد يهوديا الكلام ده 1523 اتحمس لفكرته مين؟ اتحمس لفكرته آه، الملك هنري الثامن كان ليه مشكلة آه، أسرية عايز يطلق مراته
مم.
شوف استغلال الدين الملك هنا دي ه- الامبراطور هنري آه.
الملك آه، هنري الثامن عايز يطلق مراته مم.
في الكاثوليكية ما يقدرش يطلق مراته طب يعمل ايه بقى المذهب الجديد الإصلاحي اللي هو البروتستانتي ولغاية النهاردة الكنيسة البروتستانتية عندنا تبيح الطلاق يبيح الطلاق راح زي ما بيقولوا آه، ادى كرسي في الكلوب راح مبوظ المذهب كله الكاثوليكي وتحول أعلن تحول البلاد إلى المذهب البروتستانتي يعني اعتراف رأس البلاد بالمذهب البروتستانتي نتيجة إيه؟
مم.
مش اقتناع ب- فعلا بالمذهب قد ما عنده مشكله عاطفية أحوال وأسرية شخصية.
عايز نعم.
يحلها نعم.
زي النهارده نعم.
معروف ان ال- بيبيح الطلاق اللي تتحول من الم- مذهب الى مذهب في ال- عند الاقباط مصر لكن على كل حال هي صارت حركة وصار مذهب صارت حركه وصارت مذهب تمام في القرن السادس عشر احنا بنتكلم الصهيونيه اليهودي اليهوديه هرتزل في القرن التاسع عشر القرن السادس عشر يعني قبل 300 سنه تقريبا ظهرت الحركه ديت تمام تمام الحركه ديت دعمتها في القرن ال 17 حركه تاني اسمها الحركه التطهيريه ال Puritans او الناس اللي هم ايه المتطهرين الانقياء دعموا موقف مارتن لوثر بالحركه البروتستانتيه الحركه البروتستانتيه دي قالت ايه قالت لك ان احنا باب فهم الكتاب المقدس مفتوح مم.
وعشان نفهم ديننا لازم ندرس العهد القديم كويس ولازم نحيي ما في العهد القديم اللي هو التوراة بل ولازم نتعلم اللغة العبرية وبالتالي بدأت حتى دراسة العهد القديم ودراسة اللغة العبرية من بداية من القرن السابع عشر و- وما بعده بدأت تزدهر في الغرب نتيجة الحركة البروتستانتية وحركة آه، المتطهرين منذ تلك اللحظات القرن السادس عشر والقرن السابع عشر بدأ العهد القديم اللي هي التوراة والأنبياء اللي اتكلمنا عنهم قبل كده نعم.
يشكل مصدر الإلهام والتكوين الفكري للغرب مم.
الله ده هو كل حاجة إذا نعيد دراسته ونعيد قرايته الكل عايز يفتي يفتي الكل ي- آه، آه، يقول رأيه الكل يفسر قبل كده لا مش أي واحد كان يفسر ال- ال- العهد القديم أو الأناجيل لا نعم، نعم.
البروتستانتي حركة احتجاجية ادت فتحت الباب فبدأ هذا الكتاب يحتل مكان آه، أنا عايز يهمني هنا المستشفى الحقيقي بقول اللي شفيق مقار طبعا واضح من الاسم شفيق مقار نعم.
آه ان هو آه مسيحي ليه كتاب مهم جدا اسمه المسيحيه واليهوديه بيقول بالنص لقد فتحت البروتستانتيه الابواب على مصاريعها امام تيار متعاظم من التهويد لا للمسيحيه كديانه فحسب تهويد المسيحيه بل للعقل والروح والضمير الانساني في البلا- البلاد التي اجتاحها الانقلاب البروتستانتي يعني يعني مش بس هودوا الديانة المسيحية يعني أصبحت تابعة لليهودية وتفسير ما جاء في العهد القديم بل أيضا هولوا الروح والفكر والضمير الإنساني في كل البلاد اللي انتقل إليها هذا المذهب زي ألمانيا والسويد والدن- والدنمارك حتى كانوا وغيرها.
بيقدموا في العبادة الطقوس العبرية عن الت- الطقوس الكاثوليكية
أنا أقول لك أصبح يعني ال ال ال لا الكاثوليكية الآن أصبحت عدوة نعم اصبحت عدوه واحنا عارفين لغايه النهارده هو النزاع اللي بين ايرلندا ها وبين آه، بريطانيا نزاع ايه؟ ما بين كاثوليك وبين آه، أرثوذكس.
آر- آه، آه، لا لا ما بين أس- كاثوليك وبروتستانت. وبروتستانت.
آه، آه، ب- آه، نعم.
تخ- شوف بقى ما يقولوش ابدا ان النزاع ديني مم.
لكن احنا سنه وشيعه تمام لازم نبرز ان في سعي سلفيه وعلى- ومش عبر- مصر- مسلمين علمانيين او مثلا كذا ن- نحول اي خلاف ما بيننا لانزاع ديني مم.
آه، آه، إيه، مش احنا هو- في يعني جهات معينه نعم.
بتصور على النزاع ديني نعم آه، ايران لها اطماع سياسيه ليه نحوله لنزاع ديني مثلا نعم آه، طيب آه، ما العراق معظمها شيعة وفيها آه، بينها وبين إيران آه، كذا إذا النزاع البر- بين أيرلندا وبين ب- بريطانيا نزاع ديني لكن ما حدش بيقول كده والظاهر في الساحة إن هو نزاع آه، سياسي هناك شواهد في الحقيقة الحقيقة يعني آه، شواهد على العلاقة الوطيدة بين الصهيونية بالمفهوم اللي احنا قلناه اللي هي تجميع اليهود في فلسطين وبين المسيحية قبل أن تقوم الص- آه، الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر نعم
نتنياهو ليك يعني كلمة بيقو- بي يعني مشجلة له بيقول لقد كان لنا شوق أو كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل ده نتنياهو اللي بيقول مش بيقول نعم.
دلوقتي ده بيقول من زمان نعم وهذا الحلم الذي يراودنا منذ ألفي سنة تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين مم. مم.
الراجل بيعترف مم. مم.
إن تمام هم اللي بدأوا الفكرة نعم نعم وحققوا الحلم بتاع العودة آه، آه، لليهود ما هو حتى من خلال كلام فضيلتك في تعريف هذه المسألة لما قلت إن هي حركة مسيحية قومية ت- يعني تقول عن نفسها بأنها يعني آه، آه، تساعد اليهود في العودة إلى أرض فلسطين هم صرحوا بذلك نعم نعم طيب استاذنا دكتور آه، آه، انا عاوز اسال برضو يعني اذا كان الامر دلوقتي قلنا ان هو الالماني مارتن لوثر آه، ال- آه، آه، ألماني.
البر- البريطاني آه، هو بريطاني ولا آه، الماني اه بريتستاني بانجليزي انجليزي آه.
آه. آه، ان كان هو اللي قام بهذه الحركه طيب السؤال كيف انتقلت هذه الحركه الى امريكا
انت لو تلاحظ في تلك الفترة ان معظم معظم آه، آه، الذين قطنوا امريكا في تلك الفترة وما بعدها هاجروا من انجلترا وغيرها وانتشر مهم.
آه، هي الفكرة كان فيها ايه؟ الفكرة كان فيها الليبرالية بقى على الدين مم.
الليبر... مفيش حاجة اسمها رجل دين مفيش حاجة اسمها كنيسة تتحكم مم.
في, في, في الخلق مفيش كذا مفيش كذا فدي حرية مفيش حاجة اسمها انت تقول رأيك وده يقول رأيه في الدين وده يفتي وده يعمل فالحركة آه، أعجبت هاجي هاجي إن شاء الله هاجي للود والحب اللي- والابتسامة الحلوة اللي تجمع بين الاثنين و- آه، وهنشوف دلوقتي اللي حصل آه، في الزيارة الأخيرة اكبر دليل على كلامي اللي انا بقوله دلوقتي يعني اللي حصل في الزياره الاخيره ده اكبر دليل على ان الصهيونيه المسيحيه اكثر تحمسا لاستعمار فلسطين من الصهيونيه اليهوديه هجيله دلوقتي يعني يصبر الابتسامه طب.
الحلوه ديت الصفراء ان شاء الله هنجيلها دلوقتي انتظر وعنده استاذ حق.
طارق معانا شويه يعني.
عنده حق يعني نعم.
اشكر للاخوه يعني اللي جابوا لنا الصوره دي نعم.
جت في وقتها يعني نعم.
بيفكروني بيقول يعني اوعى تنسى تديله حاجه لا هديله ان شاء الله نصيبه دلوقتي في الزياره الاخيره اللي آه، آه، اللي قام بيها مم.
آه، لكن اكبر د- يعني آه، شاهد على آه، العلاقه ال- الوطيده بين الصهيونيه المسيحيه والصهيونيه اليهوديه أن إسرائيل دولة إسرائيل التي تمثل اليهود وتمثل الصهيونية اليهودية فوق كل القي القوانين الدولية شوف لا يطبق عليها أي قانون دولي لا تفتيش نووي ولا محكمة جنائية ولا مطاردة آه، آه، عسكريين أي قانون دولي لا يطبق على إسرائيل بمساعدة مين؟ بمساعدة الغرب الغرب مين؟ الغرب المسيحي نعم ليه؟ ده احنا اللي اقمناها تحقيقا لمبدا ديني يبقى ازاي هنقف ضد- ضدها وازاي هنحاكم نتنياهو وازاي هنحاكم شارون وازاي هنحاكم وازاي وازاي ازاي تطبق القوانين الدوليه دي لو طبقت القوانين الدوليه هتتكشف ده هيبقى ضعيفه هنشيل من عندها النووي وهنعمل كذا ازاي نجبرها على اشمعنى اجبرنا آه، السودان ب- ب- باستفتاء اشمعنى اجبرنا آه، اندونيسيا نعم بعمل استفتاء واقتصحت منها منطقه للمسيحيين اشمعنى اشمعنى كل القوانين الدوليه تطبق على الدول الاسلاميه بالذات اشمعنى المحكمه الجنائيه تطارد البشير وما اضطرتش لا نتنياهو ولا اضطرد آه، باراك آه، آه، يقول باراك ولا اضطرد شارون قبل كده اشمعنى كل ده اكبر دليل على العلاقه والترابط التآمر، اللي نعم، موجود نعم، آه، نعم.
آه، فغزو لبنان سنه 82 هم.
كان ما بي- من ضمن القوات ال- ال- الاسرائيليه اللي غزت لبنان يهود امريكيين هم.
يهود امريكيين نعم نعم واليهود الامريكي هو ال- ال- آه، آه، الو- آه، له حق التصويت السياسي في امريكا وخارج امريكا في اسرائيل مم.
لحق التصويت السياسي في الداخل آه، وفي الخارج وليه؟ لان مساله الدفاع عن اسرائيل احنا ذكرت حضرتك قبل كده ان ال- ان كل واحد يهودي خارج آه، اسرائيل إسرائيلي.
يعتبر اسرائيلي ليه ليه حق الدفاع عن اسرائيل؟ لان هي مساله هنا دينية مسألة بحت.
بي... آه, آه.
فتح الله عليك مساله دينيه بحت.
دينيه بحت لا الوقت حافظ وذاكر بقى آه، جيمي كارتر بيقول ايه؟
آه.
ان قيام اسرائيل عن طريق جيمي كارتر اللي عامل النهارده ان هو حمامه سلام ويجيب نعم.
العالم نعم.
يقول لك ان قيام اسرائيل سنه 48 يعني العوده اخيرا الى ارض الميعاد ده جيمي كارتر مم.
التي أخرج منها اليهود منذ م- إيه مئات السنين إن إقامة الأمة الإسرائيلية ده كلام جيمي كارتر نعم.
هو تحقيق للنبوءة التوراتية والتنفيذ أو ج- الجوهري لها اللي هو العوده الى الارض المقدسه وارض نعم.
الميعاد نعم. ده الكلام اللي يقوله جيمي كارتر الراجل البروتستانتي يبقى استاذ دكتور يبقى هي نفس الفكره آه، اللي كانت في اوروبا ان هم استغلوا تفسير آه، الكتاب المقدس آه، واحياء هذه الفكره على يد رجال الدين آه، العوده الى ارض المع- الميعاد ثم دخل اهل السياسه في المساله واصبحت دينيه سياسيه او حتى سياسيه صرفا نعم.
آه، وتنتهي تتمادى الا كان وعد بلفور اللي هو الح- السياسي المعروف عام 1917 نعم.
وجيت نفس القصة كانت في أمريكا ويمكن أستاذنا الدكتور آه، ال- ال- ال- ال- ال- أهم فترة آه، زي ما حضرتك تعلم في هذه ال- ال- الحركة آه، في ظهورها في أمريكا كانت أيام آه، رونالد ريجن تقريبا عام 1980 آه، دي كانت أكتر ف... يعني دي كانت اس- يعني الفر... الفترة الأولى لظهور المسيحية الصهيونية في أمريكا لا لا لا هي من قبل كده بكتير قبل كده كمان ده جورج واشنطن لما وقف يخطب في الجيش بتاعه لا انا اقول هي ظهور سياسي عالمي لان لما وصل محافظين الجدد لسدة الحكم في امريكا اصبحوا يتكلموا باسم الصهيونيه المسيحيه اما كان قبل كده كانت هي حركه احنا لكن بنقع يعني حقيقي فريسه آه.
آه، ل- آه، آه، آه، الوهم والتضليل بان ال- الديمقراطيين غير الجمهوريين غير المحافظين مم.
وكلهم واحد مش كلهم حاجه نعم.
شوف امام اسرائيل لا يوجد فرق بين آه، بوش بين كارتر بين آه، بين آه، باراك اوباما بين بين- كل دي تقسيمات يع- لازم نتنبه ليها وريني في اي احنا بنقول جو- الديمو- بن- بنهلل وك- المسلمين وقفوا مع اوباما ضد ايه بوش عشان يسقطوه او يعني يدوا له دعم نعم آه، ظنا منهم بان الديمقراطيين هيدونا حقنا وقبل كده وقفنا مع كارتر مع آه، كلينتون بنفس ال- ال- ال- الحكايه لا يوجد هذا على الاطلاق يا اخوانا لازم نفهم كارتر لكن هي تقسيمات واقعيه تقسيمات فيما لا يتعلق باسرائيل فيما يتعلق باسرائيل لا يوجد فرق بين الامريكيين على الاطلاق ايوه صحح لي كده بعض المعلومات دي لا محافظين ولا جو ولا م- آه جمهوريين ولا آه، آه، ديمقراطيين نعم.
لا يوجد فرق فيما يتعلق واحسب لي من آه، ايام ال- ال- ال- الحكم الجمهوري وايام الحكم الديمقراطي ايه اللي اتغير لصالح العرب او لصالح القضيه العربيه بالعكس آه، آه، آه، النهارده انا يعني آه، لم يحدث في تاريخ آه، آه، التاريخ المعاصر لإسرائيل بعد قيامها وعلاقتها بأمريكا أن استقبل رئيس وزراء إسرائيلي بما استقبل به نتنياهو في الكونجرس الأمريكي يا يا سيدي الفاضل تمت مقاطعة نتنياهو 60 مرة بالوقوف والتصفيق تأييدا واحتراما له ادي الكونجرس اللي في ظل حكم الديمقراطيين 60 مره يقفوا احتراما لنتنياهو وتصفيق انا شفت طبعا تابعت ال ال- اللقاء ال- الأخير.
الخطاب على الهواء نعم.
في الفضائيات وتابعته اكثر من مره في الاعادات اللي حصلت مقتطفات منه ان الاقي واحد من الكونجرس الامريكي قعد ما وقفش ما لقيتش واحد ما سقفش ولا مجلس الشعب المصري ايام ال- آه، العصريات ولا واحد ما وقفش احتراما ليه في الستين مرة ولا واحد ما سقفش تمام؟ تخيل ان الموقف اللي عمله الكونجرس الامريكي ده لا يحدث في الكنيسة الاسرائيلي الكنيسة الاسرائيلي عندي 45 عضو ضد نتنياهو وبيشتموه في ال- في ال- في الجلسات يعني الكونجرس الامريكي اكثر يهوديه وصهيونيه من الكنيسة الاسرائيلي وفي الاخر نقول لل- مفيش مسيحيه يهوديه صهيونيه او ال- لا الصهيونيه اليهو ال- الصهيونيه الم- المسيحيه اكثر شراسه واكثر آه، آه، آه، نزعه استعماريه من الجماعه ال- ال- الهبل الي- بالنسبه لهم هبل اليهود الصهاينه بالنسبه فالنهارده اللي حصل في الزياره الاخيره يعني ينفي اي شبهه عندنا او اي يعني المفروض ان احنا نفوق بقى يعني اي واحد كان عنده امل ومعلق ع- امال على آه، آه، السيد باراك حسين اوباما ان هيحن الاصل لا لا ده الراجل بيستمد قوته منهم بيستمد وجوده السياسي منهم الكفر كله ملة واحدة بيستمد نعم.
نعم. ال ال ال جوهر الاقتصاد الامريكي منهم يبقى تقول لي آه، باراك حسين اوباما وابوه كان مسلم وابوه مش عارف كان ايه لا امريكا ديمقراطيين جمهوريين محافظين.
محافظين نعم.
غير محافظين اللي هم مسيطرين على الحكم ده هذا لا يمنع وجود امريكيين كافراد ضد ه- هذا كله انا بتكلم كمؤسسات حاكمه مؤسسات أمريكية حاكمة كله بيتفق على أن دعم إسرائيل يرجع إلى إيمان ديني قبل أن يكون موقف سياسي
طيب آه، ما هو السؤال دلوقتي طبيعي جدا واحد يسأل طول يقول طب آه، ازاي دولة او الصهاينة آه، وصلوا الى سدة آه، الحكم في البلاد او الى يعني مراكز صنع القرار في امريكا ازاي وصلوا هو ال- ازاي اثروا على رواد الفكر الامريكي ازاي آه القلة دائما في أي بلد بتبقى آه ليها آه ميزة آه ميزة الت- ال ال الاجتماع والتنظيم آه، معظم الاقليات كده في ال- ال- ال- العالم آه، يعني احنا لما كنا مثلا بندرس في بريطانيا آه، المسلمين في الاعياد وفي المناسبات بنتجمع اول ما يكون في محاضره دينيه بنتجمع حتى في بلد اخرى ن- ناجر اتوبيسات ونروح ونعمل الروح دي يمكن مش موجوده هنا لان الاغلبيه اعمل ليه كده ما انت هتروح لوحدك آه، بطريقتك لا لكن بيمتازوا عننا بحاجات كتيره احنا اقليه مسلمه في انجلترا نعم بالعكس احنا تاني اقليه تاني ديانه في انجلترا تاني دينا في انجلترا 4 5 مليون مسلم في بريطانيا 4 مليون في فرنسا تاني ديانه بعد الايه المسيحيه مسيحية نعم لكن اليهود اكثر تنظيما اولا تاني حاجه انهم ما نسيوش القضيه الاساسيه اللي هي الدين وفلسطين وارض الميعاد احنا نسينا ان فلسطين دي ارضنا دي ارض العرب دي ارض المسلمين دي ارض المسيحيين الشرقيين دي ارض المسيح عليه السلام واخد بالك مش ارض اليهود او مش ارض الصهاينه واخد بالك فاللي بيحصل بالظبط ايه انهم ميزه اخرى ان هم حسن استغلال او توظيف المال اذكر ايضا في 85 آه، ايام الشباب لما كنا بريطانيا كان حصل في نفس التوقيت آه، وكالة أنباء عالمية أشهرت إفلاسها اشتراها أحد اليهود الإنجليز اشتراها يهودي ده وظف ماله في شراء إيه؟ وكالة أنباء وكالة الأنب- الأنباء دي هتقوم بدور عظيم ده هم يمتلكوا على مستوى العالم فوق أنا بضرب لك 150 مثال في نفس آه.
آه. الفترة آه.
آه. تقريبا أواخر 84 أوائل 85 أمير عربي اشترى نادي كرة القدم في شيفيلد من امير عربي مم.
امير عربي اشترى النادي كره قدم في شيفيلد شوف اليهودي اشترى ايه وشوف الع... ال- الامير العرب المسلم اشترى ايه ده بيوظف ماله ده بيوظف ماله ده بيكسب وده بيكسب لكن لما فكر اليهودي يوظف ماله وظفه في حاجه تخدم قضيته قضيته ما انا بقول هم يمتلكوا فوق ال 150 آه، آه، قناه فضائيه وهيئه اذاعيه على مستوى العالم عشان كده انت تقول لي صنع- وصلوا ازاي لصنع القرار؟ الاعلام المال توظيف المال توظيف راس المال ده ده اللي وصل- وصلوا به للتحكم في آه، صنع القرار صنع القرار.
حضرتك قلت لنا انا عاوز اعلق على الصوره ال- ال- آه.
هاتلنا كده يا استاذ طارق لو سمحت مره ثانيه
ما هو آه، في الحقيقه كان تعليق اللي هو ان آه، يعني آه، ان هو آه، آه، نتنياهو نتنياهو آه، يمكن الصوره ديت في الغالب كانت قبل ال قبل- آه، قبل ما قبل يلقي الخطاب.
خطابه في نعم، الكونجرس نعم.
آه، كانت تلاحظ ض- آه، ضحكه آه، آه، نتنياهو مش قويه شويه لكن بعد ما كان في الكونجرس هتشوف الضحكه بتاعته ما اعرفش يا ريت ما- مش متوفره الصوره آه، آه، لا، نعم.
آه، انما هو اكثر آه، يعني آه، بقول لك لاقى في امريكا في زيارته ما لا يلاقيه في تل ابيب او في القدس من تقدير واحترام
طيب في حاجه يعني حضرتك تحب توضحها في هذه المساله قبل ان اسال اه السؤال؟
ال- عشان برضو لا يعني آه، احقاقا للحق اه والسؤال كنت اساله الان اه اه يعني قصدي قبل هذا السؤال في حاجه لا لا لا انا حقيقه يعني لا اريد معي اقوال كثيره جدا جدا عن آه، الش- آه، الشواهد والعلاقه بين الصهيونيه والمسيحيه ولكن احنا كده فهمنا الصوره لا العامه يكفي.
وده ما ما يهم نعم.
نعم نعم يعني اي واحد يعني آه، المثل العام يقول لك العين اللي ما تبصش مش عارف من غربال الحرير عمياء الله اللي ما يبصش من الغربال ده الغربال كله خروم فالثوب الامريكي والثوب الغربي كله خروم وكله ثقوب ما كناش هنشوف اللي ورا الثقوب ديت لما احنا عمي آه، النقطه بقى اللي حضرتك آه، اللي هو هل يوجد آه.
صهيونيه مسيحيه في مصر؟
آه، أنا في الحقيقة ما لا- لم أجد شيء رسمي أو تصريح رسمي للكنيسة المصرية يفيد أنها آه، يع- اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية نعم.
المصرية ودي كنيسة من الكنائس العريقة أقدم من البروتستانت والبروتستانت في القرن السادس عشر الكنيسة المصرية من بداية ظهور المسيح أو بعد ظهور المسيح ب- ب- بأعوام معدودة آه، آه، لا يوجد موقف رس- رسمي آه، آه، موقف رسمي للكنيسة الشرقية اللي هي المصرية آه، اللي بيسموها أقباط مصر يظهر أن هناك آه، ميل صهيوني ميل صهيوني بالعكس نحن نعرف أن الأنبا شنودة يحرم أو لا يرخص للأقباط في مصر بالحج إلى القدس طالما هي محتلة موقف وطني موقف واعي وهذا الموقف يدل على أنهم بالفعل آه، آه، رسمي على مستوى يعني الرسمي على المستوى الرسمي على مفيش المستوى الرسمي طيب وعلى المستوى مستوى السري ال- لا ال- لا هذا هو المستوى العام اصل انت شوف هنا ال- ال- الاقباط في مصر آه، آه، مستوى رسمي ونخبه وعامه مم.
المستوى الرسمي الكنيسه المصريه كنيسه وطنيه نعم في هذه القضيه بغض النظر عن اختلافات في اي شيء اخر آه، آه، لكن تحديداً- لكن تحديدا في هذه لا.
القضيه طيب.
الكنيسه المصريه آه، موقف وطني يشهد لها طيب على موقف النخبة العامة أيضا العامة يتبعون ما يصدر من آه، آه، توجيهات ال- الأنبا شنودة طيب موقف النخبة بقى النخبة الناس المثقفين الدكاترة الكذا كذا ده اللي وجدت فيه انقسام تقول لي ازاي في عندنا في النخبة أو في الم- المثقفين أو الكتاب أو الأدباء أو أو كي.
أنا هضرب لك مثالين بمفكر قبطي مصري غير صهيوني ومفكر قبطي مصري صهيوني مم.
من كتاباتهم ويمكن انا ذكرته قبل كده ال- الدكتور مراد كامل نعم نعم العلامه المصري نعم نعم آه والاستاذ الفاضل يقول ان من يقرا التوراه ده بنص كتاب في كتابه ليه آه، كتاب اسمه اسرائيل آه، في التوراه والانجيل كتاب مطبوع م- يعني أنا بستغرب ليه لا تعاد طباعته ده كتاب صغير كده ليه لا تعاد طباعته آه، بيقول لك ان من يقرا التوراه والانجيل قراءه متبصر فاهم للالفاظ مدرك للمعاني يتضح له بصورة لا تقبل الشك أنه لا يوجد فيها أي أس... فيهما أي أساس للتوراة والإنجيل لا يوجد فيهما أي أساس لما يدعيه الصهيونيون مم. مم. كلام مهم الراجل ده أنا جدا باخد كلامه ليه لا، كلام مهم جداً صحيح.
لأنه نعم.
بيفهم في العبري نعم.
بيفهم في الآرامي بيفهم في السورياني لغة الإنجيل بيفهم في الحاجات دي كلها آه، ال... ال... وحتى بيقول لا يوجد مؤمن مسيحي يعتقد بالعهد الجديد يعني يؤمن بالعهد الجديد يخلط بين إسرائيل الجديدة وبين إسرائيل اللي بيتكلم عنها العهد القديم طيب خلاص انا كده فهمنا المساله على المستوى الرسمي ما فيش عندنا في مصر مسيحيه صهيونيه طيب النخبة في بعض النخبة اه في بعض بيقولوا- النخبه بس احنا بنقول في الجهه الرسميه لا النخبة بس باختصار يعني في نشد حنا بيفسر سفر أشعياء نعم نشد حنا قبطي مصر بيفسر سفر أشعياء وجاي فكرة معينة بتقول آه، قيامة الأموات فبيقول المقصود بقيامة الأموات هو نهضة قومية وعودة إلى فلسطين هذا طيب- صهيون طيب استاذنا دكتور انا تقريبا معايا وقت الحلقه انتهى لكن نعم.
نعم.
محتاج منك اجابات سريعه جدا نعم، اتفضل.
يعني في سطر كده نعم.
آه، في بعض الناس بيبالغ في بقى احنا احنا النهارده درسنا الحركه الصهيونيه على مدار ثلاث حلقات نعم.
في بعض الناس يبالغ من قدرة وقوة هذه الحركة وبعض الناس يهوي من هذه الحركة نعم.
رأي الدكتور محمد لابد أن نضعها في موضعها الصحيح مم.
وهذا لا يتأتى إلى في نقاط ينبغي على آه، المسلمين أن آه، يعني يعملون بها أولا قبل ما الف- تقول أولا نعم.
هل أنا أعاد الصهيونية مع أعاد اليهودية الأوهاد الصهيونية آه أؤكد مرة ثانية لا لا لا أعاد الصهيونية لا أعادي أي ديانة شوف أنا لا أعادي البوذي مم.
لا أعادي كونفوشيوسي أنا أحترم كل صاحب معتقد تمام لكن يجي يعتري علي أعتري عليه مم.
الله آه، آه، إنما أنا بتكلم هنا آه، آه، أنا لا أكون مسلم إلا إذا آمنت بأن هناك كتاب يسمى التوراة وأن موسى رسول الله وأن هناك كتاب يسمى الإنجيل وهناك الزبور وهناك س- المسيح عليه السلام دي مسألة منتهية إذا فما دمنا نعادي هذه الحركة أخيرا ما واجبنا كمسلمين أحسن.
تجاه هذه الحركة أحسن أولا الفهم الجيد والوعي التام لخطورة هذه الحركة وأنا أعتقد وهذا يحمد لهذه القناة أنها القناة الأولى التي تقيم مثل هذه البرامج للتوعية آه، آه، لتوعية المشاهدين آه، ثاني شيء الوقوف بشدة في وجه كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف هذه الحركة أي واحد عندي مصري مسلم غير مسلم بيسعى لتحقيق اهداف هذه الحركه زي اللي بيصدروا الغاز لاسرائيل، اللي بيصدروا الاسمنت، اللي بيصدروا الحديد، لابد اقف في وجههم.
تمام آه، ايضا آه، في نقطه مهمه جدا هختم بيها، انا عارف ان احنا تجاوزنا نعم.
ربما آه، آه، نعم.
الوقت بس يعني معذره احنا بدانا متاخرين فادونا دقيقه واحده. آه، آه، الناس اللي بتقول لا دين في السياسه ولا سياسة انا بقول لهم لا الغرب الديمقراطي انا مش هاجي ديمقراطي اكثر من امريكا ولا من بريطانيا يعجنون الدين بالسياسه والسياسه بالدين تمام فاذا كانوا هم بيعجنوها مش بيخلطوا لا شوف الخلط ممكن تفصلهم انما العجين مش ممكن تطلع الميه من الدقيق تباح لهم وتحرم يعني عليهم.
هم بيعجنوا نعم.
الدين بالسياسه والسياسه بالدين مم.
يبقى احنا نيجي نيجي آه، يعني نقول لا دين في السياسه لا في دين في السياسه وفي سياسه في الدين واللي يقول غير كده يبقى لا يفهم الواقع فهما جيدا
آه، سمعت عخام يهودي منذ أيام قليلة قال كلمة بسيطة أوي قال إن المشكلة ليست في اليهودية وليست في العربية وليست في الإسلام إنما هي في الصهيونية هذا كلام عخام يهودي قالها منذ أيام إذا بعد كل هذه الحلقات نقول الصهيونية حركة إرهابية عنصرية غير قانونية هدفها إنشاء كيان صهيوني على أرض فلسطين بمساندة العالم الغربي بصفة عامة والعالم الأمريكي بصفة خاصة مستخدما كل الوسائل المحرمة لأنها تعتبر نفسها فوق القانون حلقتنا اليوم كانت لفت نظر علشان نعرف الصهيونية المسيحية وحلقتنا قبل كده علشان نعرف الصهيونية العالمية أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية شكر الله لك آه، وأيضا الشكر لكم موصول على حسن المتابعة بكل الحب بنودعكم والسبت الجاي بإذن الله تعالى في انتظاركم فانتظرونا تصبحوا على خير السلام عليكم